والابن والروح القدس الإله الواحد أمين تحل علينا نعمته ورحمته من الآن وإلى الأبد أمين بنكمل تأملاتنا في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي لكن قبل ما أقرأ النص في الرسالة بحب أهنيكم ببداية صوم أمنا العذراء مريم الصوم اللي بنحبه في كنيستنا كتير هو بيمتد ل 15 يوم في شهر مصر في نصفه الأول والصوم ده بنتبارى فيه في نسكياته يعني في بعض الناس بتزود أسبوع تبتدي بيه بأسبوع وبعض الناس بت... بتاكل حاجات ما فيهاش طبخ خالص كلها الحاجات الطازة يعني من غير طبخ لكن احنا بنطلب في شفاعة أمنا العذراء مريم نحطها مثال قدامنا وزي ما بنعيش في الصوم ده كده برضو في شهر كياك بنخصصه عشان نتأمل في حياة أمنا العذراء بس أحب ألفت نظرك نظركم إن برضو موضوع انتشار الوباء وكورونا يستلزم مننا الحرص الواجب سواء بالكمامة سواء بالتباعد في الكنيسة في الأماكن المغلقة في ناخد بالنا من الواجبات الصحية المطلوبة دهيت وناخد بالنا ونحترس باستمرار وبرضو مفيش داعي للزحام مفيش داعي للتكدس للناس كلما كان ممكن يبقى في أماكن مفتوحة يعني حوش الكنيسة أو حاجة نستغله بحيث أن برضو نحافظ على حياتنا وعلى صحتنا ونبعد عن العدوى ونهتم بمثل هذه الأمور وطبعا كل ده مهم بجوار الفاكسين أو اللقاح إن إحنا الكل يتقدم وياخد هذه اللقاحات المهمة جدا لحياتنا ولمقاومة هذا الوباء أه هقرا وياكم الجزء الثاني من الإصحاح الثالث في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي اللي بيقدم فيها اختباره عن الفرح وبيقدم فيها دعوة لنا افرحوا في الرب كل حين إنها رسالة فرح رسالة أه حب هذا الفرح وإزاي الإنسان يعيشه يقول كده في عدد 12 ليس إني قد نلت أو صرت كاملا ولكني أسعى لعلي أدرك الذي لأجله أدركني أيضا المسيح يسوع أيها الإخوة أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت أدركت يعني وصلت ولكني أفعل شيئا واحدا إذ أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا جعالة يعني مكافأة في المسيح يسوع فليفتكر هذا جميع الكاملين منا اللي عايزين يمشوا بقى في طريق الكمال فإن وإن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا وأما ما قد قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون عينه ونفتكر ذلك عينه بيكمل ويقول كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة لأن كثيرين يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم أيضا باكيا هم أعداء صليب المسيح ناس ابتدوا صح وما كملوش فصاروا أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات فإن سيرتنا نحن هي في السماويات في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء نعمة الله الآب تكون مع جميعنا آمين النص الثاني النص الأولاني في الإصحاح الثالث انتهى عند الاختبار الجميل لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامي متشبها بموته لعلي أبلغ إلى قيامة الأموات لعلي ودي صيغة تواضع أو صيغة تمني تمني لبولس الرسول بيقول أتمنى أن أكون ضمن قيامة الأبرار ودي الحقيقة لغة تواضع جميلة أتمنى أن أنا أكون ضمن قيامة الأبرار في الحياة الأبدية يوم الدينونة العظيم لكن بيحط لي بيحط قدامنا دلوقتي فكرة السباق كأن الحياة سباق زي السباقات اللي بنشوفها يعني في الايام دي دوره طوكيو وفيها مسابقات كتيره زي المسابقات اللي بنشوفها وبنشوف السباق دهوت بنشوف مين هو الاصلح ومن هو الاسرع ومين الاشطر ودي مسابقات على مستوى العالم كله فهنا بولس الرسول بيحط لي اربع علامات لهذا السباق السباق اللي هو الحياه بتاعه الانسان وأرجوك إنك تاخدها تاخد بالك منها لأنها معبرة جدا اسمع بيقول لنا إيه وده داخل في حياة الفرح كلها يقول كده ليس أني قد نلت أو صرت كاملة ده أول شرط اللي هو عدم الاكتفاء يعني فيش واحد يقول إيه ما أنا حالي أحسن من غيري وخلاص انا لا بعمل كده ولا بكسر كده ولا بسرق كده ولا بقتل كده خلاص اوعى تقول الفكر ده ليس اني قد نلت او صرت كاملا بل اسعى لعلي ادرك الذي لاجله ادركني ايضا المسيح يسوع الحياه سباق فيهاش الكسل ما فيهاش تسويف العمر باطلا الحياه فيها عمل مستمر طول ما ربنا عطيلك صحه عطيلك قدرة عطيلك إمكانية عطيلك عقل عطيلك ذهن عطيلك صحو عطيلك فكر اشتغل أحيانا يقولوا زي ما كانوا بيعملوا كده في الأعمال إن في سن للمعاش بسنين معينة وبعض المتفائلين يقول لك الحياة تبدأ بعد الستين التعبير الجميل ده هو الحقيقة مش الفكرة ستين ولا سبعين ولا خمسين الفكرة ان الانسان يكون عنده طاقة عمل طالما هو في حالته الصحية الكاملة بفكره في عمل مستمر انا مرة قريت عن انسانة وصلت لعمر التمانين وحبت تثبت انها شباب فقررت انها تقفز بالباراشوت من الطائرة عمرها 80 سنة فالفكر نفسه هو في قلبك يقول الشيخوخة ليست تجاعيد الوجه الشيخوخة هي تجاعيد العقل إن عقل الإنسان ينكفي هو بيقول هنا لست ليس لي أني قدلت أو صرت كما أول شرط عدم الاكتفائية في اجتهاد أنت النهاردة عرفت بكرة تعرف أكتر أنت النهاردة اجتهدت بكره تجتهد اكتر في نشاط مستمر في حركه مستمره نمره واحد نمره اتنين يقول ايها الاخوه انا لست احسب خد بالك من كلمه احسب قلت لك عليها الاسبوع اللي فات هو مكرر كلمه الحساب دي كتير انا لست احسب نفسي اني قد ادركته ما جتش في بالي كده وقلت انا بقيت بقى بولس الرسول ده انا بشرت ورحت وجيت وتعبت و... لا لست احسب نفسي اني قد ادركت ولكني افعل شيئا واحدا انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام والايه الحياه دي رائعه انسى ما هو وراء انسى ضعفات الماضي وخطايا الماضي تقصيرات الماضي والآية دي تصلح إنك تقولها كل يوم كل يوم أنسى ما هو وراء طبعا بولس الرسول نص حياته كان وراء وحش كان يضطهد كنيسة الله بإفراط زي ما قلنا مرات كتيرة فحياته أو نص حياته اللي فات نص مظلم لكن هو بيقول أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت أن أنا وصلت بقى في معجزات وعمال أبشر في بلاد وعمال أركب السفن واروح البلاد دهيت واخش البلد الوثنيه دهيت اسيبها تبقى بلد مسيحيه وبشر اليهود وبشر الامم واروح لغايه روما لا لا لا لا لا ما بحسبش كده احسبش انا عملت ايه ويحسب انا لسه هعمل ايه الخادم الشاطر والراعي الشاطر والانسان السائر في طريق الكمال ما بيبصش هو عمل ايه ولا حقق ايه ولا عاش ايه لا ده هو بيبص لقدام يقول كده انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام الانسان التائب يقول انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام الانسان اللي عايش في مشروع ناجح وبيعيش بيه انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام عشان كده ربنا عمل لنا عينينا في وجهنا عشان نبص لقدام ما عملناش عين في الخلف وعين في الامام عشان ابص قدام وابص ورا لا ده علشان ابص دايما لقدام انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام وده شعار رائع للانسان المؤمن الماشي في طريق الملكوت انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام زك عمل كده زكى العشار أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام قديسين كتير عاشوا بنفس الطريقة دهيت موسى الأسود عاش بنفس الفكر ده نسميه موسى القوي أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام الابن الضال غلط غلطة صعبة أنسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام السامرية بنفس الفكر كل القديسين أغسطينوس أوسينوس الذي صار له في وقت من الأوقات ابن غير شرعي لكن أوسينوس قال أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام أوسينوس يقول بحثت كثيرا عنك أيها الجمال غير المدرك وأخيرا وجدتك في قلبي لما كتبها في الخواطر بتاعته في الصلوات بتاعته في الاعترافات بتاعته لما بيقول هنا انسى ما هو وراء امتد الى ما هو قدام ده تعبير عن روح التكريس خلاص انا هبتدي الحياه الجديده عشان كده احنا لما بنرسم شخص في مسؤوليه جديده بنديله اسم جديد الاسم تعبير عن الحياه انك تنسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام يبقى اول شرط اللي هو عدم الاكتفاء الشرط الثاني ان انا تكرست بصوره صحيحه اسمع في الشرط الثالث يقول ايه اسعى نحو الغرض كلمة اسعى فيها اصرار فيها اجتهاد فيها المحاولة اسعى نحو الغرض لاجل جعالة دعوة الله العليا والمكافأة اللي انا شايفها ايه المكافأة دي نصيبك في الملكوت السماوي نصيبك عيني على السماء انا بسعى برجليا لكن عيني على السماء لما بنشوف المباريات اي مباريات اللاعب عينه على الهدف اللي عايز يسدده هو بيعمل كل الحركات اللي موجوده في اللعبه حسب قوانين اللعبه لكن عينه على هدف عينه على الجايزه انه ياخد ميداليه ذهبيه او فضيه او برونزيه وزي ما بنشوف السباقات الجميله اللي بتتم وبعثتنا في بعثة مصر في مباراة طوكيو في دورة طوكيو بعثة كبيرة وكله بيسعى علشان يوصل أسعى نحو الغرض نحو الهدف لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع عايز يقول لنا إيه عندي عزم ده الشرط الثالث بقى الإصرار عارفين دي عاملة زي إيه اللي عنده نفس طويل في واحد يمشي خطوتين ويركن نفسه قصير ما يكملش وفي واحد يصر فاكر في اكتشافات واختراعات الأدوية إن في دواء كان يتسمى برقم فلما بنسأل ليه الرقم ده يقول لك دي المحاولات السابقة مئات المحاولات لغاية ما وصلنا للمحاولة دي هي الناجحة لاكتشاف الدواء ده فسمينا الدواء برقم المحاولة يعني حاولوا عشر مرات ومئة مرة ومئتين وثلاثمية لغاية ما وصلوا في وقت معين فراحوا مسمين الدواء بالاسم ده أسعى أجتهد أجد آه، مش أتكاسل مش أتباطأ مش أحط إيدي على خدي وأقول ليس في الإمكان أفضل مما كان واحد بيجتهد أسعى نحو الغرض يبقى قلت لك ثلاث شروط لغاية دلوقتي الشرط الأول عدم الاكتفائية يقول لك آه، ليس إني قد نلت أو صرت كاملة مش مكتفي والشرط الثاني إن أنا بكرس حياتي اسعى ما هو انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام الشرط الثالث ان انا اسعى اجتهد في حياتي بصفه عامه والحياه الروحيه او الحياه الدراسيه او الحياه العمليه او الحياه الاسريه واحد بيسعى الشرط الرابع بقى في عدد 15 فليفتكر هذا جميع الكاملين منا إن افتكرتم شيئا بخلافه فالله سيعلن لكم هذا أيضا وأما ما قد أدركناه فلنسلك بحسب ذلك القانون الشرط الرابع بقى اللي هو عملية الانضباط في قانون القانون الروحي في قانون ال- النصيب السماوي ده مش حاجة رخيصة النصيب السماوي ده عايز اجتهاد عايز عرق عايز دموع عايز ان الانسان يجتهد في حياته حتى الى الدم زي ابائنا الشهداء يقول لك بحسب ذلك القانون عينه في نوع من الانضباط واحد دخل الدير يعيش في انضباطه انضباط الدير الحياة الرهبانية لها انضباط لها قانون أي واحد يخرج عن القانون ما يستحقش هذه الحياة طبعا واحد في ككاهن تكرس ككاهن او تكرس كشماس او او كل الصور دهيت كل صوره من الصور لها قانون القانون ده هو هو اللي بنعيش بيه والقانون هو اللي بيظبط مجرى الحياه حياه الانسان سميه الانضباط شخص منضبط عارف حقوقه ايه وعارف واجباته ايه مش بيخترع مش بيفكر في أي فكر خارج كده مش ماشي على هواه من أوائل القوانين في الحياة الدائرية يقول لك قطع الهوى قطع الهوى يعني أنت مش ماشي بمخك بفكرك لا بهواك لا في قانون أنت ملتزم بيه أنا عايز أحط قدامك هذا السباق بهذه الشروط الأربعة عدم الاكتفاء واحد تكريس نمرة اتنين الإصرار نمرة ثلاثة ونمرة أربعة الانضباط وكله في الجزئية اللي قدامي دهيت عايز أقول لك قصة لطيفة وقصيرة جدا راح التلميذ لمعلمه قال له إزاي أحب ربنا فرد عليه رد جميل قوي قال له اتعب من أجل ربنا إجابة بسيطة جدا اتعب ح- لو كانت انت بتحب ربنا لو وقفت تصلي بتتعب ما هو ده تعب من اجل ربنا ده تعبير عن الحب طب بتخدم ربنا وبتتعب ما هو ده تعبير عن الحب بتلتزم بتنضبط بتعيش في اصرار ما هو دي كل دي معاني تعبير او بنعبر بيها عن حبنا ل- لله بيجي في الجزء الأخير هنا بقى وهو بيتكلم ويانا بعد ما سيبنا بقى ضعفات الماضي وبيبتدي بقى ينظر إلى المستقبل آه، في الجزء الأخير بقى آه، خد بالك هو في السجن وبفرودوتس جاب عطية أهل فيليبي جابها له وقدمها له و زي ما قلت لك في مرة سابقة إن في أختين اختلفوا ويا بعض في الخدمة بتاعة مدينة فيليبي زي ما هيجي في الإصحاح اللي جاي الإصحاح الرابع يبتدي بولس الرسول يحط لنا آه، نموذج ايه النموذج الكبي- الجميل ده يقول كده كونوا متمثلين بي معا ايها الاخوه ما انا الخادم بتاعكم واللي قدمت لكم المسيح وانا بحبكم وانتم بتحبوني فاضل ايه فاضل انكم تتمثلوا بي كخادم ليكم قدمت لكم المسيح كونوا متمثلين به معا ايها الاخوه يعني ما يبقاش في عمليه الانقساميه فاكرين لما قال انا لبولس وانا لابولس وانا لصفا وانا للمسيح يقصد هنا ان في قدوه فالخادم يخدم بالقدوه وليس بالكلمه او بالقدوه قبل الكلمه علمني بحياتك قبل كلامك قديس يوحنا ذهبي الفم يقول كده علمني بحياتك قبل كلامك هذا أفضل ليا والحياة الأبدية علمني بالحياة حتى الأب والأم اللي بيعلموا بالحياة بالقدوة بالنموذج بالمثال بيبقوا ناجحين في التربية ما أحيان الأب يقول حاجة والأم تقول حاجة آه، يقولها بس لكن الولد او البنت او الطفل مش شايفها مش شايفها فيه والامثله على كده كتير خالص فازاي ان القدوه والعثره السيره الارضيه والسيره السماويه نعيش على الارض لكن نعيش في سيره سماويه كونوا متمثلين بي معا أيها الإخوة ولاحظوا الذين يسيرون هكذا كما نحن عندكم قدوة كل دي مفردات حياة الفرح هل تفتكر يبقى فيه فرح والرعية منقسمة طب هيجي منين الفرح هل تفتكر ان في عثرة وهيبقى موجود الفرح مش ممكن فبولس الرسول هنا بيقول لنا نحن عندكم قدوة الخادم اللي واخد باله واخد باله من سلوكه واخد باله من تصرفاته واخد باله من كلامه واخد باله قدوة علمني بحياتك قبل كلامك أنا مرة آه، حضرت مؤتمر خدام زمان وكان لمجموعة كبيرة من أعداد الخدام وبعدين في نهاية أربع خمس أيام وقفنا نسأل الأولاد والبنات وكانوا في مرحلة ثانوي وخدوا محاضرات كتير وعملنا قداسات وعشيات وألحان كل حاجة حلوة فوقفنا في الآخر طلبنا من كل ولد وكل بنت يقول إيه الحاجة حاجة واحدة أتعلمها في اللقاء ده فوقفت بنت وقالت أنا اتعلمت إن أنا شفت تصوني فلانة خادمة كانت موجودة في اللقاء إنها وهي بتحرك الكراسي بتاعة المايدة طبعا 200 ولد وبنت لما يجوا يحركوا الكراسي بتعمل صوت جامد فإنها بتحرك الك- الكرسي وبتشيله من غير ما يعمل صوت فأنا ساعتها قلت يا بقى كل المحاضرات اللي قلناها كل ورش العمل اللي عملناها وكل الصلوات اللي قدمناها كل ده كان حلو لكن اتعلمت من حاجة احنا ما كناش نقصدها ازاي الاخت الخادمة بتحرك الكرسي بهدوء عشان ما يعملش صوت حاجة بسيطة خالص علمني بحياتك قبل كلامك علمني وهنا يقول وخد بالك من تركيبة الآية كونوا متمثلين بيه معا وبعض أيها الإخوة لاحظوا الذين يسيرون يعني خدوا بالكم الذين يسيرون هكذا هكذا يعني زيه متمثلين به كما نحن عندكم قدوة اه قدوة الخادم هي اللي بتعلم طب ليه بولس بتقول الكلام ده هيكشف لنا السبب يقول لنا لأن كثيرون يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا قال لكم ده خادم ودي خادمة وده كويس ودي كويسة الآن أذكرهم أيضا باكيا يا الآن أذكرهم أيضا باكيا وهم أعداء صليب المسيح ربنا يرحمنا وربنا يحفظ ولاده في كل مكان يقول كنت أذكرهم كانوا خدام كان خادم كان اسمه بيخدم في الحتة الفلانية في المكان الفلاني خادم كلمة خادم دي يعني مش كلمة قليلة كان بيقول كده ممن كنت أذكرهم لكم مرارا كان اسمه متكرر واسمه معروف ومشهور في كل حتة للأسف أذكرهم الآن باكيا بيبكي عليهم ده مش بيبكي عليهم بس ده صاروا أعضاء أعداء متأسف صاروا أعداء صليب المسيح بعدوا خالص بعدوا خالص خالص ده بعدوا بخطاياهم بعدوا بأفكارهم المنحرفة بعدوا بسلوكياتهم بعدوا بأي أسلوب من الأساليب أذكرهم باكيا إحنا كتير بيحصل كده بيحصل إن كان فلان ده هو اسمه واضح وموجود و- وبيخدم ورايح وجاي كويس لكن للأسف للأسف انتبه انتبه سواء كنت خادم أو خادمة انتبه لهذه الكلمات يقول لك كده كثيرون يسيرون ممن كنت أذكرهم لكم مرارا أسمائهم كانت معروفة خالص خالص والآن أذكرهم باكيا باكيا انتبه ممكن يكون هو أو هي أهو اسمه بيخدم بتخدم لكن نذكرك ونحن نبكي نبكي على اللي عملته واللي بتصنعه وإنك حطيت نفسك في ذاتك وليس في المسيح ولما حطيت نفسك في ذاتك صرت أعداء صليب المسيح انتبه الذين نهايتهم الهلاك ربنا ما يسمحش ربنا يس... احيان واحد تبقى سرقاه السكينه سرقاه السكينه مش واخد باله سرقاه السكينه نهايتهم الهلاك هو فاكر نفسه انه آه ماشي صح وذاته بتهيئ لنفسه انه بيعمل عمل صح لكن نهايته الهلاك وكتير بيبكوا عليه بيبكوا عليه او بيبكوا عليها لانه شخص بعد الذين الههم بطنهم الههم بطنهم يعني عايشين في الماديات خالص كل ده بيبعدنا عن روح الفرح اللي هو هدف الرساله يعني بولس الرسول بيتكلمنا هنا بيقول لك ما هي دي الحاجات اللي بتنزع مننا روح الفرح يقول لك الذين نهايتهم بطنهم نهايتهم الذين إلههم بطنهم إلههم تصور واحد إلهه في بطنه إلهه على رأي الفلسفة اليونانية القديمة لنأكل ونشرب لأننا غدا نموت الناس اللي عايشين في شهوات العالم نهايتهم إلههم بطنهم نهايتهم الهلاك إلههم بطنهم مجدهم في خزيهم ودي بتمثل آه، صورة الخزي والعار اللي عايشين في الإباحيات مجدهم في خزيهم تقابل غريب مجدهم حسوا ان ده مجد ليهم في خزيهم في العار اللي عايشين فيه وبعدين يشرح لنا بقى بوضوح اكتر الذين يفتكرون في الارضيات الانسان اللي كل احلامه في الارضيات خالص نوعيات من الناس اللي نصيبهم الهلاك إلههم بطنهم يقول لك فلان ده بطنه واسعة من التعابير الشعبية المشهورة يعني خالص إلههم في بطنهم هو الأكل والشرب بس وواحد تاني الخزي اللي هو العار عار الضعفات الإباحية بكل صورها وبكل أشكالها وبكل أسمائها مجدهم في خزيهم وبعدين الذين يفتكرون في الأرضيات كل همهم في الأرض ما فيش سماء ما فيش نصيب سماوي ما فيش ملكوت ما فيش قديسين ما فيش الحياة اللي الجديدة اللي يسعى إليها الإنسان كل ده معدوم عندهم بولس الرسول بيقول لنا كده انتبه لئلا تسرق منك حياة الفرح تتسرق منك ما الناس اللي هم نهايتهم الهلاك يعرفوا الفرح فين واللي لهم بطنهم واللي عايشين في الخزي واللي بيفتكروا في الأرضيات هيجيلهم فرح ازاي مفيش أي أفراح خالص مفيش أي أفراح بالمعنى بمعنى كلمة الفرح والصورة ده هي اللي بيقدمها قدامنا و وهو بيبكي على اللي وقعوا في هذه الضعفات وهذه الخطايا لكن ينهي الإصحاح بعبارة جميلة ويقول كده فإن سيرتنا نحن هي في السماويات في السماء وانت عايش في الأرض سيرتك في السماء انت معروف في السماء تصور كده ايليا لما يصلي ويقفل السماء أو يفتح السماء تصور الإنسان التايب اللي بيهز السماء السماء تفرح بخاطي واحد يتوب أكثر من 99 بار لا يحتاجون إلى التوبة إيه الإنسان سيرتنا نحن في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصنا ربنا يسوع المسيح إلى الشرق انظروا سيرتنا في السماوات سيرتك في السماء هو اللي أنت بتعمله أنت تبقى آه عارف ان له صدى في السماء انا فاكر مرة من المرات واحد كان في مكانه يبقى مسؤول وبعدين بقول له يا فلان انت اشتري آه السلام واشتري يعني وجودك ومكانتك وتاريخك وخبرتك واسمع الكلام في الحاجة الفلانية دي فرد عليا وقال ايه انا ما اسمعش غير كلام المسيح فعدت عليه الكلام مرة تانية وكان رده نفس الرد أنا ما اسمعش غير كلام المسيح هذه الذات اللي عند الإنسان بهذه الصورة تضيع سلام أي مجتمع وتخلي الإنسان عايش مضطرب وهل يظن هذا الإنسان أنه السماء راضية عليه؟ مش ممكن مش ممكن السماء ترضى عليه مش ممكن مهما صنع الأرض مهما صنعت الأرض له لكن السماء هترضى عليه إزاي سيرتنا نحن في السماوات اسأل نفسك باستمرار سيرتك في السماء سيرتك معروفة في السماء حياتك متسجلة في السماء صح ويكمل يقول الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده بحسب عمل استطاعته أن يخضع لنفسه كل شيء احنا بنشتغل على الارض وعايشين على الارض لكن في تارجت في هدف السماء عايز احط لك كده عناوين رئيسيه علشان تبقى فاهم الجزئيه دهيت اولا اسماءنا مكتوبه في السماء ما تنساش انك في يوم في بكور حياتك ولدت من الماء والروح ولدت من فوق وصرت لك نصيب في السماء وصار يوميها لك الملاك الحارس وكان أول يوم تتناول فيه وكان اليوم ده هو أول مرة تسمع يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه شيء رائع خلاص اتفتح طريق بقى للسماء كمان احنا كل عبادتنا بكل مفرداتها احنا بنحاول نعيش لغة السماء ليست لغة مادية ولكنها لغة روحية بنعيش السماء بتبقى في كياننا في فكرنا في ذهننا في قلبنا كمان احنا بنعيش قوانين السماء وقوانين السماء هي وصايا الكتاب ويقول لك كده عبارة جميلة في سفر الأمثال رأس الحكمة مخافة الله الله في السماء رأس الحكمة وكل الوصايا هي خطوات أو مراحل في طريق الحكمة احنا بنعيش قوانين السماء وبنكمل الفكرة الجميلة دي نحن نعيش على الرجاء ننتظر رب السماء عشان كده في الكنيسة بنقعد في اتجاه الشرق لأن الشرق هو موطن النور وننتظر مجيء المسيح في القداس الشماس يقول أيها الجلوس قفوا قفوا مش من الكراسي قف من أي خطية من أي ضعف أقف لأن الوقوف علامة الاستعداد وإلى الشرق انظروا الاشتياق لمجيء المسيح يقول كده ننتظر مخلصا هو الرب يسوع الفرح من خلال الحياة الروحية السليمة حياتك الروحية السليمة اللي انت ماشي فيها اللي قلنا عليها المرة اللي فاتت فيها انضباط فيها تكريس فيها إصرار فيها عدم اكتفائية وزي ما شرحتها لك دلوقتي ده هي كلها علشان توصلنا إلى اتجاه السماء ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح عيش حياتك عيش بقدوة ابعد عن العثرة وعيش السيرة السماوية وانت موجود على الأرض وخلي دايما السماء حاضرة قدامك وانا اتهيالي ان بولس الرسول لما كان في السجن ما كانش ينظر اليه ان هو سجن اللي يكتب الكلام ده مش ممكن يراه سجن ولا يشعر انه سجن ده هو كان متهلل في السماء وبولس الرسول من خوفه علينا كلنا واهل فيلبي يقوم يبعت لنا كل هذا الاختبار الروحي العميق هو كرر كتير طبعا كلمة افرحوا في الرب واتكلم عن الفرح كتير والافتخار في المسيح يسوع والسعي الدايم اتكلم على كل ده لكن في نفس الوقت هو في سجن ما ننساش هو في سجن روما لكن هو نقلنا من السجن إلى السماء خلانا نعيش من خلال كلمات واختبارات هذه الرسالة روح الفرح وحياة الفرح وحالة الفرح اللي يعيش فيها الإنسان على الدوام من فضلك اقرأ الرسالة كرر القراية فيها مرات ومرات واختبر نفسك وقيس نفسك في ضوء التأملات اللي قدمناها يعطينا مسيحنا روح الفرح على الدوام لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين
سي او سي Ειρήνη πάσι السلام للكل